بعثوا لنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين الليلة إن شاء الله يا إخواني مع الفتح الأعظم مع يوم الفتح الأعظم مع ثمرة 21 سنة جهاد وتضحية الليلة إن شاء الله مع فتح مكة بإذن الله بعد صلح الحديبية وجه النبي عليه الصلاة والسلام كل طاقاته وطاقات أصحابه لنشر الدعوة في الأرض الدعوة في سنتين بس كسبت سبع اضعاف اتباع من الاتباع اللي كسبتهم في 19 سنه الدعوه اكتسحت كل قبائل العرب كان الاسلام بينتشر بسرعه رهيبه رهيبه وسط العرب وكان الرسول ناوي انه يقضي على اي شرك في جزيره العرب بالدعوه لحد ما يحصل حدث خطير جدا يقلب كل الاعتبارات قبيله خزاعه قبيله من القبائل المشركه اسلمت وحلفت النبي عليه الصلاه والسلام وبقوا يروحوا الحرم يصلوا ويقروا القران ويطوفوا هناك المشركين ما قدروش يستحملوا المنظر بتاعهم وتسلط قريش احدى القبائل الاخرى على خزاعه يستلموهم وهم رايحين مره يدخلوا الحرم في شعبان بدون سلاح ينقضوا عليهم يقتلوا ثلاثه منهم بره الحرم اول ما خزاعه يحصل لهم كده ويشوفوا ثلاث جثث وسطهم يجروا وهم من غير سلاح قدام ال- السيوف اللي مكه امدت بها المشركين يجروا على الحرم يستخبوا فيه يجري المشركين والعياذ بالله وهم بيقولوا لا اله لنا اليوم والعياذ بالله يجروا جوه الحرم يقتلوا 20 مسلم من خزاعه عزا لان كل جريمتهم الاسلام المسلمين بتوع خزاعه مش عارفين يعملوا ايه يجروا على بيت سيد خزاعه في مكه يجروا عليه وقدام بيته يمسكوهم مره تانية ويطوقوهم ويقتلوا 10 منهم مجزره اتقتل فيها 33 مسلم مجزره اتقتل فيها 33 مسلم تحت سمع وبصر مكه وتحت تواطؤ صناديد قريش ويوصل الخبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم مجزره رهيبه يا جماعه مجزره 33 مسلم اتقتلوا في الحرم ما لهمش ذنب غير ان هم بيعبدوا ربنا وبيقروا القران ما لهمش ذنب غير الاسلام وفورا قائد خزاعه رئيس خزاعه اول ما يشوف المنظر يبعت واحد بفرس سريع جدا جدا يقعد يومين لا ينام ولا ياكل ولا يشرب لغايه ما يوصل للنبي عليه الصلاه والسلام اول ما يدخل على النبي يلاقيه في المسجد يصرخ يا رسول الله قتلونا ذبحونا ويقعد يحكي للنبي اخبار المجزره النبي عليه الصلاه والسلام اول ما يسمع اللي حصل قريش اللي انا بيني وبينها معاهده سلام مدتها 10 سنين يخرقوها بالمنظر ده الا الخيانه النبي عليه الصلاه والسلام كان الخلق اللي لا يمكن يستحمله ولا يعفو عنه خلق الخيانه لما جه خيانه رسول الرسول اللي ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبائل شمال الجزيره العربيه لما قتلوا رسول رسول الله الرسول جاله الخبر بالليل الفجر خرج جيش مؤتة الفجر خرج جيش مؤتة الرسول عليه السلام ما بيتسامحش مع الخيانه ابدا الرسول وشه احمر وامتلأ بالغضب وفضل يقول لا نص... لا نصرت ان لم انصر بني كعب اللي هم خزاعه لا نصرت ان لم انصر بني كعب الرسول عليه الصلاه والسلام يقرر ان رد الفعل هيبقى رهيب رد الفعل هيبقى رهيب تجاه مكه الموضوع خلاص اصبح خارج اي حل سلمي ابو سفيان اول ما يعرف بالمجزره ابو سفيان يبقى هيتجنن محمد لا يمكن هيسكت مش محمد اللي يسكت على الخيانه مش محمد اللي يسيب 33 مسلم يتجزروا في الحرم ويسكت رد الفعل هيبقى رهيب قريش ما عادتش تقدر ترد على محمد دلوقتي بعد ما نص العرب اتبعوه قريش هتعمل ايه في الموقف ده وافرض محمد جه وهاجم على قريش المجزره دي مش هيتسكت عليها ابو سفيان بكل رعب ياخد اول قرار يتحبس كل قبيله خزاعه في الكعب في الك... في الحرم في مكه ممنوع اي حد من خزاعه يروح بره مكه احسن يروحوا لمحمد ما هوش عارف ان خلاص بعتوا واحد وسبقوه وينطلق ابو سفيان فورا على المدينه المنوره يقول اروح اجدد العهد مع محمد قبل ما يعرف بالمجزره اللي حصلت ينطلق ابو سفيان واول ما يوصل يروح لمين يعمل ايه ابو سفيان كان هيموت من الهلع هيموت من الرعب محمد لو مسك رقبتي انا حاربت اكتر من ابو لهب وابو جهل هعمل ايه ابو سفيان اول ما دخل يروح لبنته اللي بقاله 15 سنه ما شافهاش ام حبيبه زوجة الرسول عليه الصلاه والسلام من يوم ما هاجرت الحبشه ما شافهاش يروح لها يجي يقعد في بيتها تقول له قم وتشيل الفراش من تحته هذا فراش رسول الله وانت رجل مشرك نجس ابو سفيان هيتجنن ده انا زعيم مكه ازاي بنت تقول لي الكلام ده يقول لها لقد اصابك بعدي شرا تقول له والله ما اصابني الا كل خير منذ عرفت رسول الله يقول لها ابو سفيان مذهول تقول له الا تترك عباده الاوثان يقول لها اترك دين ابائي وديني وأ- واتبع محمد يقوم ابو سفيان وهو مذهول مش قادر يتخيل ان بنته طردته بس يتبين من الموقف ده ان في حاجه ده مش رد فعل طبيعي المسلمين بيغلوا في حاجه وصلت للمسلمين في خبر عننا وصل للمسلمين والمسلمين بيغلوا منه يقينا محمد وصل له الخبر يقينا هيعمل مجزره في اهل مكه زي اللي احنا عملناها ابو سفيان هيتجنن يروح للنبي في المسجد يا محمد يا محمد اجر الناس يا محمد جدد العهد الذي بيني وبينك اطل مده العهد الرسول ما يبصلوش ما ينطقش معاه ما يكلموش ابو سفيان يتصدم تاني صدمه محمد ما بيكلمنيش ليه يبقى ناوي على حاجه يبقى في حاجه هتحصل قريش ما عادتش قادره ترد نعمل ايه نعمل ايه في رد فعل المسلمين يطلع وهو م- زي المجنون ابو سفيان كان هيتجنن ابو سفيان عارف تمن رد فعل النبي هيبقى ايه يطلع على ابو بكر يا ابا بكر اجر الناس مشركين قريش هيتقتلوا ابو بكر اجر الناس اشفع عند رسول الله يقول له ما انا بفاعل لا يمكن هو في ايه يطلع على عمر يا عمر يا عمر اجر الناس عمر يقول له انا اشفع لكم عند رسول الله والله لو رايت النمل يقاتلكم لاعنته عليكم انا انت مجنون ولا ايه ابو سفيان هيتجنن قريش هتتدمر رد الفعل هيبقى رهيب قريش ما عادتش قادره تستحمل يروح لعثمان بن عفان يا عثمان يا عثمان اغثني اجر الناس يا عثمان اجر الناس يا عثمان اطلب من محمد ان يطيل مده العهد سيدنا عثمان بن عفان ما يرضاش طب وبعدين يروح لعلي بن ابي طالب يا علي اغثني يا علي انك اقرب اهل المدينه الينا في النسب يا علي قريش ستقتل اسال الرسول أو اسال محمد ان يجدد العهد سيدنا علي ما يرضاش ي- يلتفت لفاطمه يا فاطمه يا بنت محمد جددي العهد قولي ل- لابيك ان يجدد العهد مع قريش فاطمه تقول له انا امراه لا استطيع ان اجير قريش يقول لها لقد اجارت اختك زينب ابا العاص بن الربيع وقبل محمد انت بتضحكي عليا ولا ايه يا فاطمه فاطمه تقول له انا امراه ما ترضاش يبص للحسن والحسين اطفال طب امري الحسن او الحسين ان هم يسالوا الرسول امري الحسن او الحسين ان هم يجيروا اهل قريش ابو سفيان كان هيتجنن يا جماعه ابو سفيان عارف ان رد الفعل على المجزره دي مش زي رد الفعل على المجازر بتاعه المسلمين في فلسطين وفي كل مكان لها كان ايامها الدين غالي ابو سفيان مرعوب يقوم يروح لسعد بن عباده اجر المش اجر اجر الناس يا يا سعد يا ابن عباده اجر الناس اغثني يا سعد ما يرضاش ان هو يعبره يرجع تاني لعلي بن ابي طالب يقول له يا علي يا علي بلغ مني الكرب اشده يا علي يا علي سدت امامي كل الابواب انا خلاص الابواب كلها اتسدت في وشي اعمل ايه اروح فين محدش يرضى يعبره ومحدش يرضى يرد عليه ويرجع ابو سفيان في رعب رهيب يرجع لمكه ويرجع على الاوثان يرجع على الاوثان واول حاجه يقولها لها قسما بالله لا اترك عبادتكم ولا اعبد غيركم حتى اموت ابو سفيان كان حاسس ان خلاص كل حاجه هتنهار الكلام ده ده كلام واحد مهزوز يا جماعه مش كلام واحد ثابت ويقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان 8 هجريه بعد شعبان على طول انه هيخرج جيش لفتح مكه للقضاء على الاوثان تماما للرد على المجزره اللي حصلت عشان يعرف العالم كلهم دم المسلم غالي قد ايه عشان يعرف المسلمين كلهم دم اخوهم لما يسيل غالي قد ايه الرسول عليه الصلاه والسلام كان عارف ان قريش لو عرفت ان هو طالع هتبقى مصيبه هتجمع نص العرب وهتبقى حرب عالميه جوه الجزيره العربيه الرسول هتف لربنا اللهم خذ باسماعهم وابصارهم فلا يرونا الا بغته ولا يسمعوا عنا الا فجاه الرسول ما رضاش يقول لحد خالص ولا حتى ابو بكر في الاول الرسول عليه الصلاه والسلام كل ما كان حد يجي من بره المدينه عشان يقاتل معاه يقول له الى اين يا رسول الله يقول له حيث يشاء الله محدش يعرف يؤمر ان كل مداخل المدينه تتقفل ممنوع حد يخرج بره المدينه ممنوع مخلوق جوه المدينه رجل او امراه او طفل يخرج بره المدينه حصر المدينه اللي يدخل يدخل انما اللي يخرج لا ويقفل كل مداخل مكه في طريق الجزيره العربيه اي حد الصحابه يشتبهوا فيه انه رايح ينقل لمكه اخبار يقبضوا عليه فورا الرسول بذل مجهود رهيب رهيب لكتم الخبر والا كانت هتبقى حرب رهيبه ويرسل قدام الصحابه كلهم سريه الهوازن كل الجيش الاسلامي يعتقد ان ان الجيش طالع على هوازن محدش ياخد في اعتباره ان هو طالع على مكه لدرجه ان هوازن طلعت جيش للنبي عليه الصلاه والسلام ويبعت 12 رسول لقبائل العرب المسلمين يستنفرهم ويقول لهم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يقضي رمضان الا في المدينه وتبدا المدينه تجد ال- الوفود تيجي عليها ويبدا المدينه تبقى مليانه جيوش ويبدا المدينه تزدحم بالاف المقاتلين وهنا الصحابه بعض الصحابه بدا يحس انها مكه بدا يحس انها مكه طب وبعدين انا اهلي لسه جوه مكه ولسه كفره هنروح هناك اول حاجه هيعملوها لو حصرناهم انهم يقتلوا اهلنا ولو احنا ما قتلوش اهلنا هندخل احنا اللي نقتل اهلنا لو حصل حرب الصحابه دخلوا في صراع رهيب حاطب بن ابي بلتعه بعت لمكه قال لهم رسول الله جاي لكم ما تقتلوش ولادي ولا اهلي لو جينا حصرناكم تخيلوا يا جماعه النبي صدم النبي حاطب اللي كان رسول للمقوقس ملك مصر حاطب اللي شهد بدر وكان اسد من اسود بدر ازاي ينزل جبريل يعرف النبي يبعت النبي فرسان الاسلام يجيبوا المراه اللي بعت معاها الخطاب عمر بن الخطاب يرفع السيف وجاي يهجم على حاطب يقتله الرسول يقول له يا عمر لعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم عمر يبكي من التاثر بكلام النبي ووفاء النبي عليه الصلاه والسلام وحاطب بن ابي بلتعه ع- احيانا في مواقف لو وقفت جنب الاسلام فيها هتفضل مذكوره ليك طول عمرك لغايه ما تلقى الله سبحانه وتعالى ويوم 10 رمضان يوم 10 رمضان 8 هجريه يقرر الرسول الخروج بالجيوش يخرج ب 7500 مقاتل وينضم ليه في الطريق 2500 مقاتل يبقوا 10000 فيهم 2000 فارس من 8 سنين النبي خرج بدر ب 300 واحد قوة الاسلام تضاعفت في 8 سنين 33 مرة النبي كان عايز قريش يتعم عليها ملاحظة غريبة جدا يا جماعة الواحد لاحظها وهو بيقرأ في احداث فتح مكة ان النبي ما سلكش طريق مكة المدينة المعتاد النبي سلك نفس طريق الهجرة اللي ما كانش حد يتوقع انه يهاجر منه عسفان والعرج وناس في طريق الهجرة النبي عليه الصلاة والسلام كان عايز يعمي بأي طريقة والصحابة مذهولين احنا رايحين فين النبي ماشي بينا كده ليه احنا رايحين هوازن ولا ثقيف ولا فين النبي ما يخليش اي لواء حرب يترفع في اي كتيبة عشان لو اي حد شاف الجيش ما يقولش انهم رايحين يحاربوا النبي يفضل ماشي في اتجاه هوازن لو دي مكة يا جماعة هوازن بعدها على طول والنبي جاي كده هوازن بعدها فالنبي ماشي كل الجيش بيقول هوازن وقبل هوازن ب 8 كيلو متر 8 كيلو لما النبي بقى بينه وبين مكة كيلو مترات تتقطع في ساعة او ساعتين يغير الرسول وجهته ويعرف الجيش كله ان الجيش رايح يفتح مكة وتفاجئ القبائل كلها انهم متوجهين في طريق مكة وينطلق الرسول بالجيش بعد ما خلاص مهما مكة عرفت ان النبي جاي مستحيل حد تقدر تاخد اي رد فعل خلاص مكة هتتشل مقاومتها تماما والرسول عليه السلام معسكر 6 كيلو متر قبل مكة كان العباس بن عبد المطلب اسلم وخارج من مكة مهاجر مهاجر ليه بعد المجزرة ديت انا مش هعيش في مكة يلاقي الرسول والجيش العباس لحق ثواب الهجرة في اخر لحظة في اخر لحظة يلاقي الرسول يبص للجيش يقول لئن دخل الرسول مكة بهذا الجيش قبل ان يستأمنوه انه لهلاك قريش الى اخر الظهر العباس يجري بسرعة على قريش يحذرهم يقول لهم استسلموا لمحمد خلاص ما عادش فيه فايدة الرسول عليه السلام في الوقت ده يؤمر الجيش كله انه يولع نيران 10000 نار موقده بقى منظر مذهل بقى منظر مروع بقى منظر رهيب ابو سفيان يسمع بالمنظر في جوف الليل يطلع ابو سفيان يبص على النار يتزلزل ابو سفيان دي لمن هذه النار يقولوا له لعلها لهوازن لا هوازن احقر من هذا واذل واقل يقولوا له لعلها لخزاعه لا خزاعه احقر من هذا واقل ابو سفيان هيتجنن يخرج يقابل العباس في الطريق يقول له لمن هذه النار يا عباس يقول له يقول له انها لرسول الله جاء في عشرة الاف مقاتل لفتح مكة ولا طاقة لكم به ابو سفيان يتزلزل محمد هيقتلني انا حاربت حروب كتير انا حاربت اشد من ابو جهل وابو لهب ومكة الوقت هتباد محمد لابد هيرد على المجزرة بمجزرة العباس يقول له تعالى معايا يا رسول الله هيقتلني تعالى ما تخافش العباس عارف الرسول وهم في الطريق المسلمين عايزين يقتلوا ابو سفيان باي طريقه بس مش قادرين لازم ياخدوا الاذن من النبي عمر اول ما يشوف ابو سفيان يقول له ابو سفيان عدو الله ويرفع سيفه ويجري العباس مع ابو سفيان على خيمه النبي بسرعه قبل ما عمر يقتله ويجري عمر وراهم بسرعه عشان ياخد الاذن من النبي انه يطير راس ابو سفيان ولكن العباس يسبق عمر بن الخطاب ويدخل ابو سفيان على رسول الله في مقابله شخصيه بس بعد ما الاوضاع كلها اتقلبت تماما تماما ابو سفيان في اخطر لحظه في حياته يدخل الرسول يقول له يا ابا سفيان الا تشهد ان لا اله الا الله ابو سفيان يذهل ده ما قتلنيش ده بيدعوني للاسلام ابو سفيان يقول له ما احلمك يا محمد وما اوفاك يا محمد وما اصفاك يا محمد يا محمد يا محمد لو كانت هذه الاوثان الهه لاغنت عنها اليوم يقول له تشهد اني رسول الله مش قادر ينطق لسه ابو سفيان النبي يقول طيب وقفوا يا عباس على عند الجبل ده اهو واعرضوا الكش- الجيش كله عليه ليه لان يا جماعه ابو سفيان قائد مكه ابو سفيان لو اتحطمت نفسيته مكه كلها نفسيتها هتتحطم ابو سفيان يقف والعباس جنبه ويبدا جيش المسلمين يتقدم من 6 كيلو لب- على بعد مكه للامام واول واحد يعدي بالكتيبه خالد بن الوليد خالد خالد اللي كان دراع اليمين اتحطم قلب ابو سفيان من اول واحد خالد اول ما يعدي يكبر والمسلمين يكبروا قلب ابو سفيان يتزلزل يتزلزل من الرعب الرهيب وبعد كده يعدي قبيله تانية ابو سفيان يقول للعباس من هؤلاء يقول له غفار يقول له مالي ولغفار واحنا مالنا ومال غفار واحنا كان مالنا ومالهم تعدي قبيله تانية يقول له مين دول يقول له اسلم اسلم اسلم اللي كان بينهم وبين النبي عداوات مالي ولاسلم عايز يقول يا دي المصيبه اللي جات لك يا ابو سفيان عايز يندم بعد كده يلاقي قبيله تانية داخله ايه ده عارفهم دول غطفان دول عيينة بن حسن والأقرع بن حابس دول اللي كانوا محاصرين النبي معانا في الأحزاب شهر كامل محمد كسب الناس دي ازاي محمد ازاي كسب أعدائه للدرجة دي يقف أبو سفيان مذهول مذهول محمد ازاي جمع العدد ده كله الناس دي أسلمت امتى واشتغلوا في الدعوة اشتغل في الدعوة عليهم امتى محمد ازاي كسب الناس دي الناس دي كانت أعدائه الناس دي كانت بتكرهه الناس دي كانت مش طايقاه ازاي محمد ازاي وحد الناس دي دول كانوا عاملين زي التيران اللي بيقتلوا بعض ويضربوا بعض وما يطقش بعض ازاي وحدهم ازاي وحد العرب محمد ازاي نظم الناس دي الصفوف العسكريه كل كاتبه باللواء والشعار بتاعها والصفوف ماشيه ازاي ازاي نظم الناس دي ابو سفيان مرعوب مش قادر يتخيل يقول لقد اصبح ملك اخيك اليوم عظيما العباس يقول له انها النبوه ويسلم ابو سفيان يسلم واول مره يقول الشهادتين من قلبه وبعد كده يلاقي كتيبه رهيبه 4700 واحد معديين دول مين كتيبه رسول الله الغبار مال الدنيا الحديد مخلي الكتيبه لونها اخضر ابو سفيان يذهل النبي عليه الصلاه والسلام يقول له يقول النبي يقول يا ابا سفيان قل لاهل قريش من دخل دار ابي سفيان فهو امن يا رسول الله ده كان اقصى حلم ليا ان انا ما اتقتلش تكرمني الاكرام ده وانك لعلى خلق عظيم مش على وفاء عظيم مش على صدق عظيم مش على امانه عظيمه لا كل الاخلاق كل الاخلاق انت اعظم واحد في الدنيا فيها يا رسول الله يرجع ابو سفيان لمكه مكه مرعوبه محمد هيذبحنا محمد ابو سفيان اتاخر ليه محمد قتله ولا ايه محمد هيجي دلوقتي يمثل بجثثنا هتبقى مجزره نسائنا هيسبى واطفالنا هيتقتلوا مفيش فايده شوارع مكه هتتملى بجثثنا هيمثلوا باجسادنا زي مثلنا باجسادهم في احد مفيش فايده خلاص احنا مقتولين مقتولين ابو سفيان يجي يقول لهم يا قريش ان محمد جاءكم بجيش لا قبل لكم به هند بنت عتبه تصرخ تقول لهم اقتل ابو سفيان ابو سفيان يقول لا مفيش امل لا امل انسي يا هند انسي ناس يقولوا له نقاتل نقاوم نعمل اي حاجه مفيش امل انسم العدد فوق اي تخيل واي تصور وفي لحظه تاريخيه ويشهد التاريخ على لحظه ساعه الصفر في السيره النبويه كلها وتيجي اللحظه التاريخيه لدخول جيوش الاسلام مكه ويؤمر رسول الله بتحرك الجيوش ويؤمر رسول الله ويبدا يتقدم الجيش ويقسم الرسول الجيش خمس جيوش كل جيش هيطوق مكه من جهه يدخل الزبير بن العوام بكتيبه من جهه ويدخل خالد بن الوليد بكتيبه من جهه ويدخل سعد بن عباده بكتيبه من جهه ويدخل ابو عبيده بن الجراح بكتيبه من جهه ويدخل الرسول بكتيبه المهاجرين والانصار ويدخل الخمس كتائب يطوقوا مكه ويبدا تقدم الجيوش يطلع عكرمه بن ابي جهل مع ناس من المشركين يواجهوا خالد بن الوليد بعد ما كانوا في جيش واحد في احد خالد يسحقهم يتقتل 22 واحد ويهرب الباقي ويطلع اهل مكه كلهم على الثمان جبال اللي حوالين الكعبه يتفرجوا على المنظر الرهيب خمس جيوش اسلاميه مهوله داخله من كل مكان بتطوق مكه واول ما تطأ رجليهم مكه الخمس جيوش يهتفوا بالتكبير وتتزلزل مكه كلها بتكبير المسلمين ويبقى مشهد رهيب الرسول بيكبر والمسلمين بيكبرهم ومكه وجبالها بتتزلزل وقلوب المشركين بتتزلزل سعد بن عباده هينفعل يقعد يهتف اليوم يوم الملحمه اليوم تنتهك الحرمة اليوم يذل الله قريش اول ما النبي يسمع الكلام ده النبي يعزل سعد فورا ليه لا ابنه اللي يمسك الراية عشان ما يزعلش ابنه قيس بن سعد بن عبادة ليه الرسول يهتف بل اليوم يوم المرحمة اليوم يعز الله قريش بالاسلام طبعا النبي لو كان الجيش دخل بالطريقه ديت كانت قريش اتذبحت كلها ما ينفعش الجيش يدخل بالفكر بتاع سعد بن عباده وفي مشهد تاريخي يبدا يدخل الجيش برجليه في ارض مكه بعد ما عدى ال 6 كيلو اللي حواليها النبي عليه الصلاه والسلام في مشهد رهيب يدخل مكه يوم الاثنين 20 رمضان يعني زي امبارح بالظبط يعني النهارده اول يوم للمسلمين في مكه يوم الاثنين اللي الرسول ولد فيه وبعث فيه ودخل المدينه فيه ودخل مكه فيه ومات فيه النبي عليه الصلاه والسلام يدخل ب 10000 راجل المشهد ده مبشر به في التوراه من الاف السنين جاء من فران ومعه 10000 قديس يدخل النبي في مشهد رهيب حاني راسه موطي راسه لدرجه ان جبهته هتلمس الدبه من الانكسار لله وقعد يقول اللهم لا عيش الا عيش الاخره اوعوا تنسوا ان احنا طلاب اخره يا جنود الاسلام ويبدا الرسول بصوت رهيب يهتف بصوره الفتح انا فتحنا لك فتحا مبينا واول ما الصحابه يسمعوا سوره الفتح من النبي واول ما يشوفوا النبي بيدخل مكه تاني منتصر الجيش ينهمر في البكاء الجيش يضج بالبكاء من شده التاثر من شده الاحساس بعزه الاسلام ونصر الله الرسول عليه الصلاه والسلام وهو داخل الصحابه يبصوا ويبكوا تاني النبي داخل الوقت هيلاقي احبابه ماتوا احباب النبي ماتوا قبل ما يفتح يا ريت ابو طالب كان عايش اليوم ده وكان اسلم ابو بكر يعيط لما ابوه يجي يسلم ويقول تمنيت لو ابا طالب هو الذي اسلم وليس ابي لانه احب الى رسول الله عمر يعيط ويقول لل- للعباس والله لكان اسلامك احب من اسلام ابي الخطاب لانك احب الى رسول الله ويدخل المسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم يامر الجيوش الخمسه كلها انها تلتقي عند جبل الصفا اشمعنى جبل الصفا يا رسول الله جبل الصفا اللي كان عليه دار الارقم ابن ابي الارقم البدايه بدايه القصه دي كلها بدايه النصر ده كله افتكروا الايام دي الصفا اللي الرسول وقف من 21 سنه وجمع قريش ودعاهم لله وشتموه الصفا اللي ابو جهل ضرب دماغ النبي بحجر فيه و- وشج راس النبي عليه الصلاه والسلام الخمس جيوش يتقابلوا عند جبل الصفا ويتم السيطره التامه على العاصمه المقدسه مكه كلها بقت في ايد النبي عليه الصلاه والسلام وفي مشهد تاريخي رهيب يبدا تقدم النبي تجاه الكعبه المشرفه يبص للكعبه لاول مره الكعبه بقت خلاص للاسلام لاول مره بقى ممكن في هذه الارض يدخل الرسول عليه الصلاه والسلام ويكبر اول ما يشوف الكعبه ويكبر المسلمين تكبير يزلزل الحرم ويزلزل الج- الناس اللي واقفه على الجبال ويزلزل جبال مكه والجبال تكبر مع رسول الله ويهتف الرسول جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد الصحابة أول ما يشوفوا الكعبة ويشوفوا ساعة الكعبة تنهمر الدموع من عينيهم وهم بيكبروا ابن مسعود يبص هو ده المكان إلا أبو جهل ضربني على وشي في طيرني ودني وأنا بقرأ القرآن خباب هو ده المكان اللي أنا دخلت ظهري مكوي ومشوي أقول للرسول أغثنا وادعي لينا أبو بكر هو ده المكان اللي جيت أدافع عن الرسول وهم بيحاولوا يقتلوه ضربوني لغاية ما كانوا هيقتلوني لغاية ما شعر راسي كان بيطلع في ايديهم يبقى سعد بن عباده هو ده المكان اللي جرجروني ليه يوم بيعه العقبه لما حسوا ان احنا بيعنا الرسول على انه يهاجر عشان اعترف ان احنا بيعناه الصحابه يبصوا يفتكروا يوم ما النبي كان خارج مطارد من مكه يوم ما حصروا بيت النبي بالجنود عشان يمزقوه بسيوفهم يوم ما عملوا مكافاه مليون ونص متدبه للي يقبض على محمد بن عبد الله ويجيبه حي او ميت يوم تاريخي ويدخل النبي الحرم ويتوضى بزمزم ويطوف حوالين الكعبة ويمسك النبي في مشهد تاريخي قضيب ويشاور لصنم صنم من ال 360 صنم اللي حوالين الكعبة كل ما يشاور لصنم يقول جاء الحق وزهق الباطل يتفجر الصنم يتحطم لغاية المشهد الرهيب لما النبي يقف قدام هبل هبل اللي ملايين دخلوا جهنم بسببه هبل وينقض الرسول بالقضب على هبل ويظل يحطم في هبل ويفتت هبل وينقض على اسف ونائله والصحابه دموعهم منهمره من البكاء والرسول بيحطم هبل قاعدين يفتكروا يوم ابو سفيان وقف في سفح جبل احد بعد غزوه احد وهو بيقول اعلو هبل يبكوا ويبصوا لابو سفيان اهو هبل بيتحطم والمشركين واقفين من على الجبال كل ذره شرك في قلوبهم بتنهار مع انهيار الاوثان وفي مشهد تاريخي والرسول يبعت ال- السرايا لكل الاوثان في جزيره العرب تتحطم وفي مشهد تاريخي يؤمر الرسول عليه السلام بلال ويطلع بلال فوق الكعبه ويرفع بلال الاذان من فوق الكعبه لاول مره الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر تخيلوا يا جماعه لاول مره فوق الكعبه بيهتف اشهد ان محمد رسول الله بلال يا ترى كان احساس الصحابه ايه وبلال بيهتف بالاذان إن ده المكان اللي خبيب اتجرجر منه عشان يقطعوه حتت في التنعيم ده المكان اللي خنقوك فيه يا رسول الله ده المكان اللي رموا سلا الجزور عليك يا رسول الله المشركين واقفين هيموتوا في مشركين لسه على الشرك هيموتوا العبد الاسود ده يطلع ينعق بهذا الكلام على الكعبة الحمد لله ان اهالينا ماتوا قبل ما يشوفوا اليوم ده الرسول كان عايز يحطم قلبهم ويرتفع الاذان من على الكعبة ومش هيخفض ليوم القيامة يرتفع الاذان على الكعبة وينتقل للطائف اللي طردوا النبي اخر مكة وينتقل الاذان لليمامة اللي شتموا النبي وهو بيعرض عليهم الاسلام في مكة وينتقل لغطفان اللي حصروا النبي شهر في الاحزاب وفي مشهد رهيب ينادي النبي بني شايبه فين عثمان بن طلحه فين اللي معاه مفتاح الكعبه يجي عثمان معاه المفتاح هات المفتاح يا عثمان يا ابن طلحه الم اقل لك انه يوما سيكون مفتاح الكعبه في يدي مش قلت لك ان في يوم من الايام المفتاح هيبقى في ايدي اضعه حيث شئت عثمان يقول اشهد انك رسول الله يديله المفتاح تاني ويقول خذوها يا بني شيبة خالدة تالدة لا ينزعها عنكم الا ظالم الناس كلها مبهورة بوفاء النبي الناس كلها مبهورة باخلاق النبي مذهولة باخلاق النبي عليه الصلاة والسلام والاول مره يتفتح الكعبه والاول مره في حياه رسول الله يدخل جوه الكعبه مع بلال وزيد بن حارثه ويصلي جوه الكعبه لاول مره في حياه رسول الله امتى يا رب امتى يا رب هيجي اليوم ده في الاقصى لما نيجي من كل الجهات ونكبر وتتزلزل فلسطين بالتكبير وندمر اليهود وندخل يا رب وندخل المسجد الاقصى يا رب وفي مشهد رهيب يجمع الرسول عليه الصلاه والسلام كل قريش يقول لهم اجمعوا لي قريش يقف الرسول ظهره للكعبة ايد ماسك فيها مقبض باب الكعبة وايد ماسك فيها مفتاح الكعبة والناس ظهرهم لجبل الصفا ويقف الرسول يخطب والناس مرعوبين هنتجزر هنتذبح رؤوسنا هتتعلق على ستار الكعبة دلوقتي والنبي يقول لهم ماذا تظنون اني فاعل بكم انتوا عملتوا فيا كتير قوي تفتكروا ان انا هعمل فيكم ايه النهارده انتوا عزتوني لغايه ما ربنا نزل ملك الجبال يخسف لكم الارض انتوا عذبتوني انتوا حاولتوا تقتلوني انتوا طردتوني انتوا حاربتوا الاسلام انتوا قتلتوا اصحابي انتوا مثلتم باجسادهم انتوا حاربتوا الاسلام حرب رهيبه تفتكروا هعمل فيكم ايه النهارده ويقف الناس وهم بيرتجفوا وصناديد قريش مفيش حته فيهم الا بترتعش يقولوا بلسان مرعوش اخ كريم وابن اخ كريم يبص لهم الرسول بصه ممكن لحظه ولكن قلوبهم وقفت فيها ويهتف الرسول ثم فجأة لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا فأنتم الطلقاء ويوم أهل مكة هيتجننهم إيه الأخلاق دي مش ممكن مفيش مصلح في التاريخ عملها مفيش واحد في التاريخ عمل اللي عملك عملته يا محمد يا ابن عبد الله يوم ما الصليبيين دخلوا القدس ذبحوا 90000 واحد الركب بتاعت الخيل غاصت في دماء المسلمين اللي انت عملته ده يا محمد بن عبد الله ما فيش حد عمله والنجاح اللي الرسول حققه ما فيش مصلح في البشريه حققه الناس وقفت مذهوله والنبي طلع على جبل الصفا وفي مشهد رهيب الاف الناس في مكة طلعت للرسول واحد واحد كل واحد يسلم على رسول الله ويقولوا اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله ويدخل اهل مكة كلهم في الاسلام في مشهد يزلزل قلب الحجر امتى يا ناس امتى يا امة محمد امتى اللي ربنا خلق لكم قلوب في صدركم هنجاهد زي ما الرسول جاهد عشان الكفار الغلابة المحرومين من الاسلام في الارض يعرفوا لا اله الا الله تاني يا جماعه احنا قلوبنا بقت حجر احنا قلوبنا قاعدين نفكر في اكل وشرب وجواز وناسيين خمسة مليار كافر هيخلدوا في جهنم لو ما انقذناهمش اكتر مرة الواحد بكى فيها في عمره كله يوم ما سمعت شريط متسجل لناس من الغرب وهم بيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله بيقولوها بلسان مكسور ده اسباني وده يوناني وده ايطالي وده امريكي ودي برتغالية يا جماعة احنا قلوبنا بقت حجر امتى هنسمع تاني امتى هنسمع لا اله الا الله محمد رسول الله تاني امتى الرسول عليه السلام الناس بتسلم الناس بتدخل بدين الله في الالوف الانصار يجوا للنبي النبي ما عادش محتاج لنا يا جماعه هيرجع ولا ايه النبي يحس بان الانصار خايفين النبي ما يرجعش يقول لهم المحيا محياكم والممات مماتكم الصحابه ليلتها ما جروش على بيوتهم سابوا بيوتهم خلاص ضحوا بيها لله ما جروش على مكان يناموا فيه جروا على الحرم جروا بفوق السنين على الحرم يصلوا ويطوفوا ويعبدهم ويشربوا من زمزم ويكبرهم ويسبحهم ومشركوا قريش واقفين على الجبال مذهولين من المنظر هند بنت عتبه شافتهم قالت ما رايت الله عبد حق عبادته مثل ذلك اليوم وتنقض على صنم كانت بتعبده في بيتها وتقعد تحطم فيه وتقول لقد كنا منك في غرور تاني يوم تروح لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له انا هند بنت عتبه اعفو عما سلف عفى الله عنك يا رسول الله والله يا حبيب الله ما كان اهل احب الي ان يذلوا من اهلك ولقد اصبحت وما اهل احب الي ان يعزوا من اهلك وتجيب للنبي جديين مشويين هديه ويبايعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم ويدخل مشركي قريش كلهم في الاسلام يا جماعه يدخل مشركي قريش الالاف ويتذل الشرك وتتحطم الاوثان ويقدم بلال فوق الكعبه وتتفتح مكه ويملى التكبير جزيره العرب كلها اليوم ده ما شافتوش خديجه ما شافتوش خديجه اللي ضحت بدمها عشانه وكلت ورق الشجر عشانه اليوم ده ما شافتوش سميه اللي اتطعنت والاسلام لسه ما انتصرش اليوم ده اللي كان بيحلم بيه خباب لما دخل على النبي يستغيث في الحرم وظهره مشوي اليوم ده ما شافوش الصحابه كتير دفعوا ثمن اسلامهم غالي ثمن اليوم ده يا جماعه الصحابه دفعوه غالي قوي 21 سنه كل يوم بيدفعوا قساط تمكين الله للاسلام في الارض اليوم ده مصعب عشانه اتقطع حتت تحت الرايه في احد وجعفر عشانه اتقطع حتت تحت الرايه في مؤته ومرات مصعب ومرات جعفر انهمرت دموعهم لما جوازهم اتقتلوا واتقطعوا اليوم ده هو اللي خبيب عشانه اتقطع حتت في التنعيم اليوم ده هو اللي 70 واحد اتقتلوا في احد عشانه و70 واحد اتقتلوا في بئر معونه تمليه اليوم ده هو اللي قعدنا 3 سنين ناكل ورق الشجر وجلود البعير في الشعب عشانه اليوم ده هو اللي ابو بكر خرج من ماله اربع مرات عشانه ما شافوش معظم الصحابه ما شافوش النصر بس ضحهم مش هننساكم يا اصحاب رسول الله مش هننساكم يا اللي كنتوا السبب في النصر ده يا جماعه اللي فتحوا مكه كام واحد اوعى حد يقول 10000 لا والله العظيم ما هم ما يتقال 10000 يا جماعه ليه لو على الحقيقه ما يتقالش 10000 كل واحد ضحى بدمه واستشهد عشان اليوم ده من ضمن اللي فتحوه كل واحد هيضحي النهارده بدمه عشان الاسلام في ميزانه فتح المسجد الاقصى في يوم من الايام الصحابه دفعوا ثمن اليوم ده غالي قوي يا جماعه احنا لازم ندفع ثمن اليوم ده احنا كمان انا عايزك تفتكر معايا لما الصحابه اتحاصروا في الاحزاب ب 10000 واحد 10000 واحد حاصرهم في الاحزاب انت متخيل المنظر الصحابه ما استسلموش لمده شهر نفس العدد حاصر مكه استسلمت في خمس دقائق ليه لان الاسلام بيدي روح لان الاسلام ادانا روح رهيبه لو الامه رجعت للاسلام ما فيش حد هيغلبها ما فيش حد هينتصر عليها انا عايزك تقارني مشهد خروج النبي من مكه ومشهد دخوله خارج معهوش غير واحد في الهجره داخل معاه 10000 خارج مصلوب حيا او ميتا داخل الكل بيشهد ان لا اله الا الله على ايديه خارج ابو سفيان بيطارده بجنون داخل ابو سفيان بيتوسل اليه ان هو ما يقتلوش عايز اقول ايه عايز اقول ان ده هو ده النصر اللي احنا بناخده لما بنمشي ورا كلام ربنا يا أمة محمد يا أمة محمد لو مشينا ورا توجيه ربنا هننتصر كده يا جماعة دي ثمرة ان احنا نسمع توجيه ربنا يا شباب لو عايزين احوالكم تتصلح يا أمة لو عايزة مشاكلك تتصلح يا عراقيين لو عايزين بلدكم ترجع يا أمة محمد لو عايزين الدين يقوم تاني والدنيا تعز في ايدينا تاني نعمل نمشي ورا توجيه الله يوم ما فتحت مكة إبليس صرخ صرخة رهيبة ده صح عن رسول الله صرخ يوم ما فتحت مكة امتى هيصرخ لما تفتح فلسطين امتى هيولول لما تفتح فلسطين ويفاجئ الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة ان لسه المهمة ما خلصتش ازاي يا رسول الله ده احنا لسه جايين 20 رمضان يا رسول الله واحنا في اخر رمضان لسه لسه هوازن وثقيف يلا موعدكم غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر ميعاد لقاء الجيش عشان يطلع لغزوة حنين بكرة في خيف بني كنانة اشمعنى يا رسول الله خيف بني كنانة ده من 13 سنة اجتمع المشركين فيه وقرروا انهم يحبسونا في الشعب الا لو سلمتونا اتقتل اوعوا تنسوا الايام دي اوعوا تنسوا الاماكن دي اوعوا تنسوا اهل الباطل عملوا فينا ايه عشان وانتوا طالعين تحاربوا الكفار تبقوا مشحونين ضدهم وياخد 12000 واحد 10000 اللي طلعوا معاه في الفتح و2000 من مشركي قريش اللي بقوا مجاهدين في 10 ايام على ايد النبي عليه الصلاه والسلام ويخوض بالصحابه معركه زي النار بالظبط الرسول سماها فرن مولع الان حمي الوطيس وينتصر المسلمين نرجع يلا على ثقيف يحاصروا الطائف 18 يوم ويقدموهم الرسول راجع من الرحله جزيره العرب كلها بقت في ملك الاسلام الاسلام بقى دين عالمي خلاص رحلة فتوحات رهيبة يا جماعة يرجع المدينة تبدأ وفود العرب كلها تيجي من كل مكان القبائل اللي امبارح مرضتش واللي امبارح طردت واللي امبارح آذت المدينة المنورة بقت أنشط مدينة على وجه الأرض ألوف مؤلفة من العرب داخلة وخارجة تسلم على إيد رسول الله الناس كلها ندمت القبائل اللي مرضتش تسلم على إيد النبي زمان ندمت ندمت خالد بن الوليد قال يوم الفتح الحمد لله أني دخلتها فاتحة ولم أكن من مسلمة الفتح ذو الجوشن الضبابي اللي من طر... اللي من 21 سنة اتعرض عليه يسلم لما كان الإسلام ثلاثة عض على إيده وقال يا ليتني كنت رابعهم عفيف الكندي اللي اتعرض عليه الإسلام في الأول عض على إيده وقال يا ليتني كنت من الأولين واحد من الصحابة جاب أخوه للرسول يسلم قال له يا رسول الله جاء يبايعك على الإسلام والهجرة الرسول قال له أما الإسلام فنقبله وأما الهجرة فقد مضت ومضى أهلها بما فيها ومضى أهلها بما فيها لا هجرة بعد الفتح خلص ثواب الهجرة وضاع آخر واحد لحق ثواب الهجرة العباس قبل ما نفتح مكة بدقايق خلاص خلاص الناس ندمت اوعى تندم اوعى تندمي اوعى تضيع عمرك في معصيه ربنا والله يا جماعه يوم ما الواحد التزم كان اكبر دافع لالتزامه ساعه ما الواحد يجي يموت ويفتكر شريط حياته والقهره اللي هتبقى في قلبه على عمره اللي ضيعه في غير طاعه الله اوعى تتقهر عند الموت انك عصيتيه في عمرك اوعى تتقهر عند الموت انك ضيعت عمرك في المعصيه الحقهم قوموا انصروا دين ربنا الاسلام دين قوي قوي يا جماعه الاسلام دين قوي في ناس الوقت بتدخل في الاسلام بمنظر الوضوء وناس من منظر الصلاه وناس واحده المانيه الفلانية سمعت صوت المعقلي وهي مش فاهمة حاجة اسلمت وبنتها بقت ما بتنامش غير والوكمان بالقرآن في ودنها وهم مش عرب اصلا دين قوي بس مين يقوم يا له من دين لو كان له رجال مين يقوم وينشر الاسلام مين يعرفهم ايه هو الاسلام مين يقوم يا جماعة ويجاهد زي ما النبي جاهد رسول الله 21 سنة بيجاهد النهاردة عنده 61 سنة 61 سنة من وهو عنده 40 سنة ما نامش 21 سنة عشان الناس تدخل في رحمة الله قلوبكم بقت حجر ده انت لو شفت قطة النار مولعة فيها قلبك يتفطر بني ادم النار هتولع فيه ما تنقذوش الناس ازاي ازاي يا جماعة الصحابة فتحوا مكة افتحوا انتوا القدس نفتح احنا الاقصى عشان نيجي مع الر... مع الصحابة في نفس الصف على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ترى كان مشاعر الصحابة ايه وهم راجعين كانت رحلة رهيبة كذا حرب ثلاث حروب وجو رهيب وطريق الهجرة الرهيب ومجهود فظيع وهم راجعين من رحلة 500 كيلو بس الحمد لله مكة اتفتحت وهوازن اتفتحت وثقيف اتقدمت والاسلام بقى القوه العالميه الثالثه مع الفرس والروم والجزيره العربيه بقوا هم حكامها والاذان اترفع في كل مكان والاسلام انتشر والاسلام خلاص سيطر على الجزيره العربيه ياه على فرحتهم وهم راجعين برحله الفتوحات الوقت يا جماعه الاسلام بقى في كل مكان بسبب تضحيتهم الاسلام بقى في كل مكان الوقت انجلترا في مساجد فيها خطبه الجمعه بتتخطب مرتين لان العدد كبير جدا من المسلمين كل دول اوروبا بقى فيها ملايين المسلمين امستردام بقى عدد المسلمين فيها اكتر من عدد الكاثوليك والبروتستانت واليهود ايطاليا بلد الفاتيكان والصليب سبعين الف واحد اسلموا مؤخرا فيها يا جماعه الوقت الاسلام بقى اكتر دين منتشر في الارض اكتر دين مفيش مدينه على وجه الارض ما دخلش فيها الاسلام لما كنا لما كنا في الحرم في العمره اللي فاتت الناس حوالينا اللي بيبرطم حوالين الكعبه بالاسيوي واللي بيبرطم بالاوروبي واللي بيبرطم بالافريقي الناس غلابه لسانها مكسر ومش فاهمين واحنا بنطوف تلاقي واحد جاي من وراك راجل راجل مش واحده ست وقاعد يقول وهو بيقول بلاجه مكسره رب اني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني ايه ده ما هوش فاهم اعجمي واحد تاني بي- بيطوف ويدعي بدعاء ابليس رب انظرني الى يوم يبعثون ايه ده دول مجمعين كل كلمه رب من القران وماشيين يدعوا ما هماش فاهمين هما بيقولوا ايه واحنا بنضحك وفرحانين بيهم وفرحانين بانتشار الاسلام وعزه الاسلام ونصر الاسلام ياه يا أمة محمد يا كنا النهاردة مع رحلة رهيبة أنا عايز أوقفكم آخر وقفة مع إن لما المسلمين دخلوا الحرم مشركي مكة كلهم ذهلوا انبهروا لما شافوا أخلاق الرسول وعفو الرسول وحلم الرسول ورأفة الرسول أبو سفيان سجد ومشركي مكة سجدوا هند بنت عتبة سجدت وكلهم عبدوا ربنا وحطموا الأوثان مع النبي اتبهروا لما شافوا المسلمين ذهلوا الوقت لو الغرب شافنا هيذهل لو الغرب شافك هينبهر لو الغرب شاف المسلمين الامريكان اللي بينزلوا مصر عشان يسلمهم يشوفوا بعض الاوضاع يرجعوا تاني ويقرروا انهم ما يدخلوش في الاسلام زي لعيب السله الامريكي اللي حصل مع الموقف ده الوقت اللي بيشوفنا بيقول الحمد لله اني اسلمت قبل ما اشوف المسلمين لان لو كنت شفتهم قبل مسلم ما كنتش دخلت الاسلام بقى المسلمين هم اكبر حجر عصره في طريق دخول غير المسلمين الاسلام بقى سوء اخلاق المسلمين هو اكبر سبب لصد الناس عن الاسلام امتى يا امه محمد هنرجع امتى هنبهر الدنيا تاني امتى هنبهر العالم تاني بالاخلاق اللي الرسول بهر مكه بيها امتى امتى يا امه محمد امتى يا رب وصلنا لنهايه الحلقه يا جماعه قبل ما اسيبكم عايز اوصيكم عايز اوصيكم يا امه محمد العشره الاواخر العشره الاواخر يا جماعه بداوا ليله اول ليله كانت امبارح ما تقولوش الليله دي زوجيه اوعي اوعي تقولي الليله دي زوجيه يا جماعه الليله الزوجيه اللي احنا مش مقدرينها بعمرنا كله بعمرنا كله عمر جديد لعمرنا يا جماعه احنا في اخر رمضان في اخر رمضان رمضان حبيب قلوبنا رمضان نور حياتنا بيودعنا الضيف الجميل اللي شرح صدورنا وبهج قلوبنا وفرحنا وطهر صحيفتنا وطهر قلوبنا بيستعد وبيلم حاجاته عشان يمشي يا جماعه يا جماعه انت لو جالك ضيف البيت واستقبلته استقبال حافل بس لما جه يمشي ما سلمتش عليه ضيعت كل المقابله دلوقتي رمضان بيودع هنودعه ازاي لازم نودعه اجمل وداع واحسن وداع واعظم وداع يا جماعه في سباقات الخيل وسباقات الناس لما بيجي السباق يقرب من نهايته كل واحد بيجيب اخره السباق الوقت خلاص السباق وصل لاخر مرحله واخطر مرحله واعظم مرحله واكتر مرحله فيها مضاعفه يا اخواني ده اخر اخر ليله في رمضان ربنا بيعتق من النار قد اللي اعتقهم طول الشهر كله يا جماعه ما نستهونش الوقت في ناس كتبت من العتقاء الوقتي قبل ما ساعه تعدي من على الفطار في ناس الوقت كتبت من العتقاء من النار خلاص يا جماعه في ناس خلاص في ناس الوقت ما عادش بي- قدامها لا سقوم ولا حميم ولا غسلين احنا مش غيرين احنا مش عايزين نحصل الركب قومي قومي اعزمي لله عزمه قوم زلزل قلبك وقوم لربنا قوموا يا جماعه لو ما قمتوش في العشر الاواخر هتقوموا امتى لو ما اقبلتوش على الله في اخر رمضان هتقبلوا امتى لو ما تبتوش الى الله وجددتوا التوبه الوقت هتجددوها امتى قوموا يا امه محمد قوموا الفرصه قدامنا مفتوحه ابواب الجنه الثمانيه لسه مفتوحه الحقهم لسه 10 ايام لو جرينا هنلحق ندخل من الثمانيه قوموا ابواب النار لسه مقفوله يلا ننتهز الفرصه يلا نجري على ابواب الجنه الثمانيه يلا يا جماعه يلا يا جماعه زي ما النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش بينام في العشر الاواخر يلا يا جماعه نقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتبع حبيب الله عليه الصلاه والسلام ويتفتح قلوبنا في رمضان ده عشان ان شاء الله بعد كده يتفتح الارض على ايدينا الليله كنا مع موضوع من اجمل مواضيع السير على الاطلاق مع يوم الفتح الاعظم مع فتح مكه مع اليوم اللي ربنا اعز في الاسلام مع اليوم اللي صرخ وبكى فيه ابليس مع اليوم اللي الملائكة الملائكة في السماوات فرحت بنصر الله فيه مع اليوم اللي اتهدمت هبل ومناه وإساف ونائلة وال360 وثن اللي حوالين الكعبة فيه وما اتبنوش ولا هيتبنوا ليوم القيامة بإذن الله مع ذلك اليوم العظيم اللي ان شاء الله بإذن الله هيجي يوم زيه على اعتاب المسجد الاقصى باذن الله اترككم في امان الله اترككم في حفظ الله اترككم بعد هذا الفتح الجميل اللي ابهى قلوبنا واسعد قلوبنا على امل ان احنا ان شاء الله نبقى زيهم وربنا يفتح العالم على ايدينا اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا اللهم اعتق رقابنا الليله من النار اللهم اغثنا من النار اللهم افتح على قلوبنا في العشر الاواخر اللهم اجعلنا من الفائزين في العشر الاواخر بليلة القدر اللهم اجعلنا من الفائزين بليلة القدر اللهم لا تحرمنا من الفوز منها اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب انصر امة محمد يا رب اهد الشباب والفتيات وامة محمد يا رب استخدمنا ولا تستبدلنا يا رب اهد غير المسلمين كما هديت المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا
قالوا لينا ليه محمد ابن عبد الله قلنا ليهم علشان رسولنا ورب اللي اصطفاه وربنا بعته لينا علشان ياخدنا من ايدينا من الضلال ويعدي بينا